بنحتاجها كل يوم محتاجين آه، يعني دايما نت... ن- ن- يعني نتدارسها باستمرار وده من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمه للصحابة وده من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى آه، تكلم بها في كتابه كثيرا يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتركها للناس يستنبطوها إنما أمر بها و... وجعل عليها ثواب وجعل على آه، نقيضها عقاب وده من المعاني اللي الصحابة لم آه، يعني لم تقريبا لم يجلسوا مجلسا إلا وذكروه وده من المعاني اللي ذكروا العلماء كثيرة جدا في كتاب الله في تفسير كتاب الله يعني قلما تجد سورة من كتاب الله إلا وفيها هذا المعنى معنى الإخلاص بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه، يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فربنا سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر, بشر هذه الأمة بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب بيقول إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيبشرها بالرفعة والتمكين وبعدين بيقول من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب يعني اللي هيخالف الإخلاص إنه يعمل للآخرة أو يعمل للآخرة يعمل عمل الآخرة يعني يمسك الدعوة أو يمسك القرآن أو يمسك المصحف أو يمسك الدين وعلم الدين يتمكن منه ثم هو يستعمله لدنياه فإنه ليس له في الآخرة من نصيب شأن الإخلاص عظيم الإخلاص طريق للجنة ربنا يرزقنا الإخلاص يا رب وإياكم وأيضا ترك الإخلاص سبب سبب لضياع الأعمال وحبوط الأعمال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أوحيت إليك وأوحيت إلى النبيين من قبلك بنفس المعنى لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال له إن ضد الإخلاص حبوط ال- ال- الشرك إن أحيانا إحنا متخيلين إن الشرك ده إيه إيه إيه حاجة كبيرة قوي وتفاجئ ان الشرك بيبدأ بايه بحاجة صغيرة خالص والحاجة ديت ممكن تكون احيانا داخل النفس البشرية اللي هي زي الرياء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو اخفى من دبيب النمل الرياء انك انت واحد بيعمل عمل يتمنى ان الناس تراه يعمله للناس لاجل ان هو يرجى المدح عند الناس يرجى الثواب عندنا يرجى الثناء عند الناس في واحد بيعمل عمل يرجو ان الله يراه ولا يحب ان يراه احد الا الله هو يتقرب بذلك الى الله وواحد بيعمل عمل يرجو ان الناس تراه فبدأ يدخل جوه العمل ده نوع من انواع الايه الرياء الرياء دي داخل ايه عبارة عن ايه شركة شركة فين في إيه إيه إيه المطلوب المطلوب رضا الله ولا إيه، رضا الله ورفع عند الناس الحتة الصغيرة دي بمقدار ما دخلت المطلوب ان هي تكون المأمور به شرعا ان هي تكون مخلصة لله يعني ما يكونش فيها حاجة فيها الا لله دخل معاها حاجة باظت عارف لما بتيجي تشرب مية وبعدين واحد يقوم جايب لك حاطط لك على المية نقطة حبر باظت هتعرف تشرب ميه بالحبر لا ده نقطه والكوبايه كبيره باظت مش هينفع تشربها ليه تلوثت لم تعد ماء خالص او الاخلاص في القلب معناه انك انت يبقى العمل كله لله لو دخل فيه حاجه مع العمل فسد قال لئن أشركت ليحبطن عملك أي هذا العمل الذي دخل فيه الايه الشرك ولا تكونن من الخاسرين لأنه عمل باظ عمل فسد أو عمل حبط أو عمل فسد أو عمل فسد يبقى الإنسان إيه يخسر عند الله سبحانه وتعالى عشان كده بيقولوا الإخلاص انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له إن القلب بقى بيبحث عن رضا الله رضا الله ورضا النفس لا رضا الله ورضا الناس لا رضا الله فقط فقط عشان كده بيقول الإخما- الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلا ما سوى الله يعني ما عدتش بتراقب أحد إلا الله يعني ما عادش في دماغك إنك تصلي إلا لله ما عادش همك إنك وأنت بتصلي إن فلان يقول عليا ما أنا برضه بعيط عيطتين اهوت أنا راجل خاشع ما عادش هدفك إنك تاخد سيلفي وأنت بتتكلم ولا إنك أنت تعمل عمل وانت رايح تزور واحد لازم تتصور والناس كلها تشوفك ما عادش هدفك ان الناس تعرفك انما هدفك انك تعرف في السماء انبعاث داخل القلب بيخليك عايز تعمل حاجة تتقرب بها الى الله بل انت تبالغ اللي هو رجل انفق نفقة فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه انت بتبالغ في انك تخفي الاعمال عن الناس بل حتى عن اقرب الناس اليك حتى تحافظ على هذا المستوى من العلاقة بينك وبين الله قال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين فمتى أفردت ربك بالطاعة ونسيت رؤية الخلق بدوام نظرك إلى الخالق فقد تحقق لك الإخلاص إنك ما عدتش بت- مشغول بالناس تنقية القلب من الشوائب قليلها وكثيرها حتى يتجرد قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب احيانا انت بتيجي تعمل عمل بتحس فيه باخلاص واحيانا بتبقى بتعمل عمل انت مش عارف تلاقي فيه قلبك مش عارف تجيب فيه الاخلاص مش عارف تخلي قلبك صافي مش عارف تخلي قلبك يبقى لوحده مش عارف تخلي قلبك يبقى متجه قبلة واحدة واتجاه واحد هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلم قال له الجا الى الله وقول له يا رب خلصني قول له يا رب خلص قلبي اعوذ بك يا رب ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه يعني يا رب اللي انا عارفه في قلبي خلصني منه احيانا قلبي متق- متقطع قيل لسهل التستري اي شيء اشد على النفس قال الاخلاص فالنفس تحب الظهور وتحب المدح وتحب الرياسة وتميل إلى البطالة والكسل وزينت لها الشهوات ولذلك قيل تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال يعني بيقول له أخلص نيتي إزاي يعني الأصعب إن أنا أقوم الليل كله ولا أنا أخلص نيتي قال له الأصعب إنك تخلص نيتك لأنك ممكن تقوم الليل كله ونيتك الناس تشوفك ممكن تقوم الليل كله وهدفك انك بعد ما تقوم الليل تطلع تقول للناس تعالى طب ما قمتش الليل ليه؟ فيقول لك والله اصل انا راحت علينا نوم اقول لا انسان ضعيف الايمان انا بقى قمت الليل كله امبارح وبتتفاخر قوي انك انت قمت الليل امبارح ومش واخد بالك ان ده ممكن يضيع لك عملك عشان كده كانوا يقولون اخلاص ساعه نجاه الابد ولكن الاخلاص عزيز قال ابن القيم لا يجتمع في القلب الإخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس قالوا اللي بيحب لسه إن الناس ت- تسقف له وترضيه وتثني عليه بيقول ده محتاج يراجع إخلاصه ما كل النفوس كده قالوا أيوة بس في فرق انك بتعمل عمل في فرق ان النفس بتحب ده وفرق ان انت عملت عمل بتحب ان الناس تعرفك بيه بده يعني انك انت صليت وعايز الناس تمدحك بالصلاة اللي انت صليتها دي لا انت صليت ونفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يمدحك بهذه الصلاة انت قرأت القرآن ونفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منك هذه القراءة انت جبت كتاب وقرأته ونفسك انك تفهمه عشان تتقرب من ربنا مش هدفك ان الناس تقول شوف ماسك الكتاب شكله عامل ازاي شوف هو الراجل عامل ازاي مش مش هدفك ان الناس انك ت- ت- تتمنظر عليها ولا تتكبر عليها ولا تتبختر عليها ان الله لا يحب الفرحين اي الفخورين اللي بيفخر باعماله على الناس ان الله لا يحب المتكبرين في ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطاها مال واعطاها منصب هو عنده منصب ولا ما عندوش عنده هو عنده مال ولا ما عندوش عنده لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش انك بهذا ال- الذي اعطاك الله انك تتكبر على الناس عندك صحة وعندك قوة عندك بس ربنا ما يحبش انك تتكبر على الناس قال لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس طب ايه علاقة الطمع فيما عند الناس لان كل ما انت بتبقى طمعان كل ما انت بيبقى بيدخل جوه نيتك حاجات معينة زائدة على مجرد القرب من الله فتحنا الشركة بقينا عايزين رضا الله وايه وننال ما نطمع فيه إلا كما يجتمع الماء والنار فإذا حدثتك حدثتك نفسك فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاسبحه بسكين اليأس قال له يأس فيما عند الناس يعني يأس فيما عند الناس يعني لا تطل لا تتطلع إلى أن الناس سينفعوك الناس لا تنفع ولا تضر يعني ايه يأس ان حد من الناس ينفعك تعلق قلب علق قلبك بربك وحده ما تعلقش رب... قلبك بأي حد إلا الله أقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص يقول تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون يعني واحد عبد عند عشرة العبد ده شركة عارفين ان العبد المشترك اجير مشترك لا مش اجير مشترك عبد مشترك عبد مشترك ده يعني بيشتغل مع فلان وفلان وفلان وفلان وكل واحد هو بالنسبه لهم هو ليس الا ايه ليس الا عبد فبيجي يحقق طلبات فلان فلان يزعل وبيجي يحقق طلبات فلان فلان يتضايق وبيجي يحقق طلبات فلان فلان هو بالظبط كده ورجل سلما لرجل واحد عبد عند واحد بس هل يستويان ان هو العبد الاكثر راحه العبد اللي فيه شركاء متشاكسون اللي عنده شركاء متشاكسون ولا العبد عند واحد خد بالك لو الشركاء مش متشاكسون كان العبد هيتعب فما بالك ان هم متشاكسون يعني بيجي يطلب واحد- حاجه التاني بايه بعنده هو بالظبط كده تخيل واحد بيعبد الدنيا عايز يبقى عنده فلوس والفلوس بتتعارض مع المنصب عايز يبقى عنده منصب وال- والمنصب يتعار- بيتعارض مع إيه إيه العدل مع الناس عايز يبقى عنده مكانة عند الناس وده بيتعارض مع ال- ال- حب ال- امتلاك المال لأن الناس تحب من ينفق عليها حصل عنده تعارضات كثيرة فعاش عمره فين يرضي ده وده وده ويرضي نفسه ونفسه مش راضية ويقطع نفسه متقطعة نفسه متقطعة قدام خمسين رغبة وخمسين أمل وخمسين طموح ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا اللي هو أنت عايز إيه في الدنيا أنا عايز ربنا عايز أرضي ربنا قال ترى من هذه الآية أن المرء إذا كان فيه شركاء فلا بد أن يكونوا متشاكسين فتكون استحالة إرضائهم لذلك فإن المخلص مستريح البال والخاطر والضمير لأنه يطلع لرضا رب واحد طبعا إيه، الإخلاص مأمور به في القرآن كثيرا جدا يعني هيجي معانا الآيات والأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب وأقوال العلماء في تفسير الإخلاص كثيرة جدا بل هو ال- الشجرة الثابتة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين يرجع في أمثال القرآن المثل ده ان كيف الثبات هل الثبات عن طريق كثرة الفروع أم كثرة الإغواء فقال لك إن الثبات عن طريق الجذر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار شجرة قايمة بس هي على وش الأرض بس ليه؟ مفيش حاجة تحت مفيش جذور ايه الجذور؟ هل الثبات في العلم؟ أول من تسعر به النار عالم طب ليه أول من تسعر به النار عالم؟ لأنه فقد عامل الثبات الثبات على الطاعة فين عامل الثبات على الطاعة قال له ايه قال له تكلمت وعلمت قال فيك يا رب قال كذبت بل علمت ليقال عالم وقد قيل قال له انت علمت الناس عشان الناس تقول عليك مفيش حد زيك وده حصل انت ما علمتش عشان ترضيني انت علمت عشان الناس تعرف انك عند علمت عنده علم عنده حياته في وسط العلم وفي وسط الكتب وفي وسط المكتبات وفي وسط طلبة العلم وفي وسط الناس اللي علمهم علمهم والناس بعد ما مات قالت عالم لكنه في الاخر خالص لم ينجو ليه لانه غفل عن الاخلاص هل الاخلاص في الانفاق التاني هو مجاهد والتالت منفق في الجهاد دي اعمال الدين دي اعلى اعمال الدين هل اخلاص في قراءة القرآن و... والعكوف قال له الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم ومال الثبات فين الثبات إذا كانش ما كانش في العبادة وكثرتها ولا شك إن ده من عوامل الثبات وفي العلم وإزالة الشبهات ومال فين الثبات قالوا الثبات في الإخلاص الكلمة الطيبة كلمة لا إله إلا الله الإخلاص قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة الإخلاص هو عدم انقسام المطلوب يعني أنك لا ترجو أحد مع الله مطلوبك هو إيه رضا الله ومفيش و رضا الله وإيه ونقطة خلصت مفيش حاجة تانية اقرب ب... هو رضا الله مش هتقرب من حد تاني اقرب من ربنا بس بس لو انت كده تحضر الدرس ليه انا عايز اقرب من ربنا لو انت بتصلي ليه انا عايز اقرب من ربنا طب تقرا القران ليه انا عايز اقرب من ربنا انت بتتعلم ليه انا عايز اقرب من ربنا انت بتنفق ليه انا عايز اقرب من ربنا والناس تقول عليا لا احيانا كتير من الاعمال النفس بتحب تشهرها بتحب ايه بتحب تتصور والناس تعرف وفيها ايه ما احنا بنعمل عمل صالح يا سيدي حافظ على قلبك حافظ على اخلاصك من اللي انت كل حاجه بتصورها في حياتك انت عايش في وسط النا... عايش في وسط الكاميرا حياتك كلها بقت متصوره قدام الناس بقى بتصلي وتسجد ويقول شايف السجدة اللي فيها الخشوع دي صورني وانا ساجد انت مش خايف على قلبك مش خايف على خشوعك مش خايف على اخلاصك مش خايف انك قلبك يتحول بدل ما كان يرضي الله بقى عايز ان هو الناس تثني عليك وتمدحك وتتحول الإرادة او يدخل في الإرادة بعض بعض انواع الشرك اللي هو يريد الاجر والذكر قال رجل يقاتل في سبيل الله واحد راح يجاهد مع النبي عليه الصلاه راح يجاهد واحد راح يجاهد معاه فبيقول له يا رسول الله انا عايز اخد اجر الجهاد طبعا هو في احسن من كده بس انا برضه راجل شجاع وعايز الناس تعرف ان انا شجاع قال رايت يا رسول الله رجل يقاتل يريد الاجر والذكر جاهد في سبيل الله معاك قال له ما تقولش في سبيل الله بقى فما له يا رسول الله قال لا شيء له لا شيء له طب هو خرج وضحى بمال وضحى بنفسه واقف جنب النبي عليه السلام قال له لا شيء له ليه لا شيء له لأنه لم يرد وجه الله لأنه لم يرد وجه الله الصدق هو عدم انقسام الطلب ما يكون معاك خمسين ورقة كده وكل ورقة فيها طلب فانت ايه مش عارف تقدم ايه قبل ايه فقال له وكأنه يتكلم عن صدق العزم ان الصدق يبقى معاك طلب واحد هو حاجة واحدة بس فبقى عندك عزم فيها بقيت صادق فيها لكن الطلب ده يتقدم لمين قالوا الاخلاص عدم انقسام المطلوب والصدق عدم انقسام الايه الطلب فحقيقة الاخلاص هو توحيد المطلوب لله تع- وهو الله تعالى وحقيقة الصدق هو توحيد الطلب والإرادة وهو العبادة ولا يتحقق الإخلاص والصدق إلا بالاستسلام المحض لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لو عايز توصل الاثنين تعمل ايه شوف النبي عليه السلام ماشي فين ومش وراه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال له اللي عايز ي- يرجو ان هو ي- ي- ي- ي- يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة و- ويكرمه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فليعمل عملا صالحا ان هو يعمل عمل إيه، صواب وكيف يكون العمل صالحا ايه شرط العمل الصالح ان يكون مخلصا لله وم- و- وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا إسلام الوجه هو إخلاص القصد للع- والعمل لله تعالى والإحسان فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المشركين قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن ربنا سبحانه وتعالى أحبط عمل هؤلاء ونرجع لمثل الإنفاق في سورة البقرة في أمثال القرآن وإحنا اتكلمنا في الاستفاضة عن إن إزاي إن العمل ممكن يحبط ويضيع وتخترق الحديقة بكل ما فيها بسبب ايه بسبب ترك الاخلاص عشان كده بيقولوا لما الناس جت تعرف الاخلاص قال له تصفيه الفعل عن ملاحظه المخلوقين قال له حاول تخلي عندك سر بينك وبين ربنا اعمال في السر حاول تخلي في ذكر في السر قراءة القرآن في السر حاول تخلي في عبادة في السر حاول تخلي في قراءة في السر حاول تخلي في نفقة في السر وقيل إفراد الحق بالقصد في الطاعة إنك أنت ما يبقاش في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام بيقول نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله يقول لك إن الإخلاص بيخلي القلب حر حر لا يدخل فيه أغلال الحقد غل غل بيميل القلب عارفين يقولوا من أعان ظالما سلط عليه كان كلام جميل لشيخ الإسلام وابن تيمية وبيتكلم في مسألة إن بعض أهل البدع بيطرد يطرد القواعد يعني بياخد قاعدة ويطردها يطلقها في ال- في المطلق فلما يطلقها القاعدة اللي هو اللي هو أطلقها ديت لابد ان يكون لها ضابط معين مجال عمل لو انت حطيتها في غير مجالها مش هتشتغل مثلا ان الله عفو يحب العفو فاطلقها ماشي ما هو ربنا مش هيعفو عن المشركين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهنا ال- ان العفو مش مطلق لأي حد إنما له إيه له ضوابطه في سياقه التي قالها الله الذي قالها الله الذي قاله الله سبحانه وتعالى والذي وضحها وبينها في كتابه الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فلما هو ياخد القاعدة ويطردها لازم هيقابله نص تاني يخبط فيها يتعارض مع القاعدة يعمل ايه هو هيبقى قدامه حاجة من الدين يعمل قاعدة خاطئة يا اما واقع نص لانه ما فهمش ان القاعدة مقيدة فعمل ايه قام وقع النصوص اما اول النصوص اما ضيع النصوص قام جاله لما جاله ايه تانية ان الله لا يغفر ان يشرك به ما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء قام عامل ايه قام قال لك لا اصل انت فاهم الايه دي غلط بقى فما تجيله تقول له ان هو صلى عمل كذا يقوم قال لك لا انا مش هعمل ده الحديث ده غلط ايه اللي خلاه يضيع الايه والحديث انه جاب قاعده في دماغه ايه واطلقها فكان بيتكلم بيقول ان بنفس المنطلق ان من اعان ظالما سلط عليه لان هو ظالم فلما انت اعنته وهو ظالم انت مش واخد بالك ان هو ان هو ظالم انت متخيل ان هو ظالم على فلان او هو مش ظالم في المنطقه دي بس ظالم في حته ثانيه لكن هو اصلا حكمه في الاشياء حكمه ايه مفيش فيه معياريه العدل فلما بعد ما اعنته وانت متخيل ان هو ايه ما دام الظلم مش واقع عليا يبقى انا كده ايه هو عدل وهو بطبيعته ظالم فهيجي يتعامل بعد كده مرة أخرى في شيء آخر فتجد يقع ظلم أنت إيه عليك أنت لأنك أطردت القاعدة دون أن تفهم هو أنت بتعين إيه فين هنا إنه أصلا بيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم يعني لا يوجد إذا وجد الإخلاص يفكر غل غل إيه غل الخيانة غل الحسد غل الحقد غل كراهية الخير للناس دي أغلال أغلال لما بتيجي تفكر بيها وهي جوه قلبك بتشوف الحاجة غلط ما واحد ما بيكونش بيكون ما بيحبش حد وحد ده بيعمل حاجة حلوة يعمل ايه مش عارف يقول ده هو هو هو عمل حاجة حلوة مش عارف ليه في غل جوه قلبه عارفين الأغلال اللي هي الأثقال عارفين لما كب... الكفه تكون المفروض ان الميزان تكون الكفه فيها ايه الكفتين قد بعض عارفين لما يكون الميزان الكفه فيها واحده اثقل من الثانيه يحصل ايه يحصل ايه في كفه اه في كفه راجحه على الاخرى فمهما انت ترى الاشياء مش عارف يشوفها ليه مش عارف يشوفها او بيشوفها وحش بيوصف غلط لأن في غل داخل قلبه فالنبي عليه بيقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن يعني من أراد أن يتخلص من الأغلال فليحافظ على هذه الثلاثة إيه هي؟ رقم واحد إخلاص العمل لله وده الغل الأكبر الشرك غل يجعل الإنسان يرى الآيات يرى الآيات مزيد الضلال الآيات النور الهدى الرحمة البركة زادتهم رجسا إلى رجسهم زادهم الله مرضا كان عنده شبهة لما دخل في الآية عشان الآية تحل الشبهة حصل إيه الآية عملت له شبهة أكثر ليه غل في قيد داخل القلب يمنع الرؤية الصحيحة حله إيه قول له هو أنت عايز إيه الأول انت عايز ربنا انت عايز الحق انت عايز ترضي ربنا فكر نيتك ايه وارادتك فين وقصدك ايه لان لو ده مش موجود لو مفيش تحرير للاراده وتغيير للقصد وتوضيح للمطلوب هو مهما تقنعه هو مش عايز يوصل للحق قال ومناصحة أئمة المسلمين ده الغل التاني اللي انت ممكن تتخلص بيه بأي من, من أغلال الحسد والكراهية والحقد والبغضاء انك انت بتنصح الناس ومش بتنصح بس مناصحة أئمة المسلمين ليه أئمة المسلمين؟ اشمعنى مناصحة أئمة المسلمين؟ لان انت لو نصحت امام المسلمين طبيعي جدا ان هو ممكن ايه يعاقبك طبيعي جدا ممكن يسجنك يعتقلك يذبحك فلما بتنصح مرة واثنين وثلاثة خلاص قلبك بقى لا, لا يتعلق إلا بالله أدركت أنه لا ينفعك ولا يضرك إلا الله ثالث حاجة ولزوم جماعته ولزوم جماعتهم ولزوم جماعتهم ليه لزوم جماعتهم لأنك أنت لما بتلزم الجماعة جماعة المسلمين يعني ما تتفرقش عن المسلمين ما تعملش فرقة وحزب وتبدأ تفرق المسلمين على أقوال سواء علمية أو إرادية غير الحق ربنا سبحانه وتعالى سمى الحق فرقان ففرق الله بين الحق والباطل بالإيه؟ بالوحي بالفرقان ما يبقيش انت بقى داخل الفرقان تفرق الناس مرة أخرى هو ربنا فرق الناس إلى مؤمن وكافر في إيه؟ شوف أخوك عبد الرحمن ربنا فرق الناس بين مؤمن وكافر فين؟ بالوحي تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فربنا جعل الفرقان خلاص الوحي مش محتاج انت داخل الوحي تفرق الناس مرة اخرى على اشياء اخرى لزوم جماعة المسلمين بيخليك تبقى تكسر نفسك لان الناس طبيعتها مؤذية ولازم هتتأذى وطن نفسك على الاختلاط بالناس غصب عنك هيحصل نوع من انواع الايذاء ايذاء معنوي ايذاء مادي لازم هي الناس كده ايأس فيما عند الناس وتحمل اذى الناس يعني لا ترجو الناس وفي نفس الوقت ايه تحمل اذى الناس لا ترجو الناس وفي نفس الوقت ايه تحمل اذى الناس قال فإن الدعوة تحيط من وإن قال ابن القيم ألا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة في هذه الثلاثة تملأها غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستخراج إخلاطه بتجديد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة قال الجنيد إن الله عز وجل إن الله عز وجل يخلص إلى القلوب من بره حسبما وخلص حسبما خلصت القلوب به إليه من ذكره الإخلاص وصية الله للمرسلين قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ربنا أمر بالإخلاص يا جماعة مرات وراء مرات القلب اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى ربنا مش بيقول انك تعبد ربنا بس مش بيقول انما صلى اعبدني انا بس انما ربنا قال له اعبدني مخلصا له الدين فالله وحده هو القوي وهو القاهر وحده العباد كلهم ضعاف عجزة يحتاجون إلى ربهم في كل شيء العباد لا يملكون نفعا ولا ضرا إياك أن تنحني لأحد من العباد أو تذل لخلق من خلق الله إنما ذل لله حتى ربنا لما تكلم على المؤمنين وقال أعز على الكافرين أذل على المؤمنين قال ما قالش ذليل للمؤمنين إنما ذليل قال أذل على فعدها بلفظ الإيه على عرف الاستعلاء لأنها ليس زل ليست ذل العبودية للناس إنما هي ذل العبودية لله قال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فادعوه مخلصين له الدين انه امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يعبد الله مخلصا له الدين وامر الناس وامر النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو الله مخلصا له الدين قال له ادعي وانت عندك يقين انه لا ينفعك ولا يضرك الا الله وقال الله سبحانه وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لما بيقولوا له قول او بيقولوا له اعبد ربك لكن الحياة لنا فربنا قال له لا لا قول كده قول ان صلاتي ونسكي قول له صلاتي وعبادتي ونحري وحياتي وموتي كله لله وبذلك أمرت لو انتم مش واخدين بالكم دعوة الدين او الاخلاص في الدين مطلوب بايه ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه للناس التجرد الكامل لله بكل شعاع في القلب بكل خالجة في القلب بكل حركة في الحياة الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات والشعائر التعبدية كل حاجة لله عارفين تسبيحة التوحيد المطلقة العبودية الكاملة صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين الإخلاص هو أصل الدين شيخ الإسلام بيقول إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه هو الدين الذي يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين الآخرين من الرسل قال شيخ الإسلام إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين نمؤمر بذلك في غير موضع فقال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهذه حقيقة القول لا إله إلا الله تنصر الأمة بإخلاص رجالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم أنت متخيل أن الأمة بتنصر بإيه؟ بأقويائها فالنبي عليه السلام بيقول إيه؟ تنصر الأمة بمين؟ بأهل الإخلاص ابن القيم بيقول رضا الله ثمرة الإخلاص قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الرضا ينسكب في قلب هذا الأتقى ربنا بيقول ولسوف يرضى يرضى بدينه ويرضى بربه ويرضى بقدره ويرضى بنصيبه يرضى بما يجد من سراء وضراء ومن غنى وفقر ومن يسر وعسر ومن رخاء وشده يرضى فلا يقلق ولا يضيق ولا يستعجل ولا يستثقل العبء ولا يستبعد الغاية إن هذا الرضا جزاء جزاء جزاء أكبر من كل جزاء جزاء يستحقه من يبذل له نفسه وماله إنه جزاء لا يمنحه إلا الله أن ينسكب في قلب العبد الرضا فلا تراه إلا لله اللي هو ولسوف يرضى ربنا سبحانه وتعالى بأمر النبي عليه السلام قال له لو هتربي حد ربي المخلصين ولو تعلم حد علم المخلصين قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أموه فوطا فربنا بيقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال له لو هتصبر نفسك تصبر مع مين اصبر نفسك مع مين لا يتحول اهتمامك الى غير هؤلاء قال له خليك مع هؤلاء حابين حديث الثلاثة اللي الرهط اللي قوي الى المبيت بتاع الغار الاولاني قال كان لي ابوان شيخان كبيران والتاني قال كانت لي بنت عم والتالت قال إيه إيه كان لي اجراء لما تيجي تفكر كده هو الناس دي نجت بايه كل واحد فيهم دعا دعوة خالصة عمل فيها عمل تقرب فيها الله وحده قال له لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم اللي هي إيه عمل يرجو قبوله عند الله عمل فعله مخلصا واحد عمل حاجة ما حدش يعرفها خالص لما تركها لله ولا يعلم أحد عنها إلا الله كان بيحب واحدة وتركها لله فدعا ربه بهذا العمل مين يا جماعة عندنا فينا مين فينا عنده عمل فعله لله ضحى فيه بشيء يحبه لله سبحانه وتعالى وتركه لله لا يعلم أحد عنه إلا الله من غير ما يكلم فلان وعلان وتيتان واحد وقف على سجادته وقال له يا رب أنا بتقرب ليك بده أنا تعبان بس أنا هتركها لله مين فينا عنده عمل أخلص فيه لله اللي واحد كان عنده فلوس كتير قوي وتركها والراجل ما كانش يعرف نفس صاحب المال ما كانش يعرف قال له كانت نيتي وانا بطلعها لك كده ونيتي ما اتغيرتش اللي هو كان له ايه وجراء وبعد كده لما الراجل قال له قال له خد فلوسك قال له مش واخدها فسابه وزعل ومشي والراجل قرر ان هو يسمر له ماله استثمر في المال بتاعه فلما المال كبر وكتر لما جه بيقول له اديني الراجل بقى اتزنق ورجع لنفسه فقال لك انا عايز فلوسي فراح لراجل صاحب الدين قال له انا عايز فلوسي قال له شايف كل ده قال له قال له كل ده ملكك قال له هتهزأ بيه انا جيت اشتغلت عندك يوم وعايز اجرة اليوم الحاجة اللي الراجل عملها دي حاجة جوه نفسه داخل النفس البشرية محدش يعرف عنها حاجة حتى صاحب المال ده ما يعرفش ان هو خده انه نوى انه يستسمجهوله واخد كل المال بإخلاص ده نجاه الله به من من مصائب الدنيا بالإخلاص سيدنا يوسف احنا اتكلمنا في درس امرأة العزيز وقالت هيت لك ان ربنا قال كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين النجاة من مصائب الدنيا بالإخلاص زي حديث الغار زي الراجل اللي وقف على على ابوه وامه ولعل انا واقفه مع هذا الحديث قريبا الراجل اللي وقف على ابوه وامه ويقف يخدمهم محدش يعرف حاجه خالص في الموضوع ده ولا مراته ولا عياله يعرفوا ولا مهتم ان هم يعرفوا هو عنده في دماغه عنده في دماغه ترتيب ابويا وامي الاول فلما يجيب الاكل ينزل لامه الاول من غير ما حد يعرف الراجل بيعمل ده يوميا ده مين اللي مين قال لي مين ده ماشي حد اللي عارفين مين اللي عرف الموضوع ده ربنا سبحانه وتعالى عارفين ربنا سبحانه وتعالى مدح الناس دي ازاي مش بس انه نجاهم انه نزل سيدنا جبريل بعد مئات السنين على النبي عليه السلام عشان يحكي له القصه دي عشان النبي عليه السلام يرى نماذج الاخلاص ويعلم اصحابه نماذج الاخلاص نماذج رائعة في الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوسف قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين شيخ الإسلام بيقول إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال تعالى كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله يعني لما يخلص لله ويبقى في ليس في قلبه إلا رضا الله ربنا لا يجعله يحب إلا الله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع الهوى فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه الإخلاص انقهر هواه بلا علاج قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة, مقصودة لذاتها وأما اندفاع الشر فإنه مقصود لغيره على سبيل التبعية والقلب خلق يحب حب الحق وإرادته وطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل هشرح الحتة دي حاضر وبيقول يعني ايه ربنا بيقول كذلك نصف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين بيقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه له معنى في هذه الايه ان قلب الانسان بيحب اشياء معينه في الدنيا وبيتبع هواه الرجال تحب النساء ربنا خلق ده والنساء بتحب الرجال ويوسف رجل شاب قوي لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن ربنا صرف عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء اللي هو الحب الحرام والوقوع في الفاحشة بإخلاصه فهو بيقول أن الإخلاص هو في هذا المعنى أنه تعلق القلب بحب الله سبحانه وتعالى فدفع هذا الحب لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى كل محبوب غيره كل محبوب غيره يعني دفع بالحب ده حب الشهوات كان حب ربنا سبحانه وتعالى في قلبه أعظم فأزال لذة الحب الحرام لأنه بيقول إن كل محبوب يدفع بمحبوب آخر يعني انت لو بتحب حاجة بس بتحب حاجة تانية اعلى منها فالحاجة اللي انت بتحبها اعلى منها ديت بتنسيك الايه الحاجة اللي انت بتحبها واحد بيحب مثلا الاكل اكلة معينة بس في اكلة تانية ايه بيحبها قوي فلما يجيب سيرة الاكلة التانية اللي بيحبها قوي ديت واتحطت قدامه والتاني والاكلة اللي بيحبها هياكل ايه فيهم هياكل اللي هو اللي بيحبها قوي بيقول لك هاكل الاثنين ده طفص لو تعارض مفيش الا ده مش هياكل الاثنين امتى مش هيعمل ده لو خايف اللي بيخليه يدفع الحب ده يا اما حب اعلى منه يا اما خايف انه يروح يحصل له مشكله مصيبه عشان كده لما تحب تدفع حب جوه قلبك محتاج عامل اتنين يا اما تعوضه بمحبوب اعلى منه يا اما بت ايه بتخوف نفسك من عاقبة هذا يعني عارف واحد بيحب واحدة مثلا وابوها ايه وابوها آه مخه يعني قال له لو جيت هنا هضربك بالنار فمش هيروح هنا تاني ليه خايف على حياته خايف على حياته هو ايه اللي مخليه ما يروحش ما بيحبش ولا بيحب لا هو اللي مخليه ما يروحش ان هو في مكروه خايف ان هو ايه يحصل له فهو بيقول إن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا لذة ولا أطيب والإنسان لا يترك محبوبا إلا محبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه خلاص كده فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر لحد كده مفهومة قال تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة والتعلق بها فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصورة بيقول إن صورة المرأة هذه المرأة التي تزين للرجل وهذه الصورة فيه هذه والتعلق بها ده حب داخل جوه القلب الرجل أي رجل بيحب ذلك ربنا صرف عن سيدنا يوسف هذا الحب والميل إلى صورة المرأة وان هو يقعد يفكر فيها ويتعلق بيها ايه اللي خلاه يصرف ينصرف عنه ده انه انصرف بما هو اهم عنده انه من عبادنا الايه المخلصين فصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله يبقى النجاة من الفحشاء والمنكر تكون بالايه بالإخلاص والنجاة من المصائب تكون بالإخلاص ولذلك يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص لا تغلبه نفسه على اتباع الهوى فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر هواه بلا علج قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم, بما بم والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني مجرد الصلاة بتجعل في الإنسان قوة تمنعه عن الفحشاء والمنكر ولكن في الصلاة معنى آخر إيه هو الذكر أي ذكر الله يمنع عن الفحشاء والمنكر أيضا ومن أعظم ذكر الصلاة قال ولذكر الله أكبر فإن الصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول المحبوب أكبر من دفع المكروه وبيقول لك ان ازاي ان الانسان اللي بيحب ربنا وبيحافظ على الاخلاص في الصلاة ده بيصرف عنه الفحشاء والمنكر كما ان يوسف صرف عنه الفحشاء والايه والمنكر قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى كل مؤمن يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم لاحظ لاحظ ايه زكاها تزكى أزكى لهم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء هنا حصل إيه ذكر أربع ألفاظ للتزكية قال فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى لنفسه وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك يقول ان ربنا لما ذكر التزكية قال زكي نفسك بانك تغض بصرك زكي نفسك بانك تذكر ربنا وتصلي زكي نفسك قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال خذ من اموالهم صدقه طهيرهم وتزكيهم بها فالتزكيه بالايه بالصلاه والذكر التزكيه بيه الانفاق والزكاه التزكية بيه غض البصر التزكية بيه قول الحق فربنا حضنا على التزكية وذكر أشياء هذه الأشياء أصيلة في التزكية طبعا العدو الشيطان يستطيع ان هو ياخدك في اي مكان ما دمت خارج الحصن والحصون في الاسلام كثيرة لكن اعظم الحصون المنصوص عليها بل أن الشيطان نفسه لا يقدر عليها بنص كلامي وبنص كلام الله سبحانه وتعالى أهل الإخلاص حسن الإخلاص قال تعالى قال يا رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال له يا رب أنا ممكن أجيب, لأي أجيب أي حد إلا دول الإخلاص يا جماعة مطلوب ولا بيجي لوحده يعني حاجة احنا امرنا بيها نقدر نحصلها ولا حاجة هي وانا ماشي كده بتيجي بتحصلها ده مقصود شرعي قال تعالى هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين اي ان عبادي المخلصين لي ليس لك عليهم سلطان ولا لك فيهم تأثير ولا تملك ان تزين لهم شيء طيب كيف يمكن تحس الإخلاص تحقيق الإخلاص نحققه إزاي نجيبه إزاي بما إنه مقصود
شايف إن العمل له دور يعني أعمال كتيرة ومتنوعة
أعمال السر
مجاهدة مجاهدة دفع نوافع كده. تدفع نوافع كده.
بداية إنك تشوف نعم ربنا عليك انك تحاول ما تسندش العمل لنفسك انك تحاول تفكر دايما تقول ان ده بفضل الله ده مش بذكائي ده مش بعلمي ده مش مجهودي ده مش بفلوسي ده مش بعلاقاتي ده بايه بفضل الله انك ترى عبادة انك ترى منة الله عليك ترى فضل الله عليك ترى الثناء انك تكسر تكسر تكسر دائما بايه الظوا بيا ذا الجلال والاكرام انك تكثر من ذكر عظمة الله وتكثر من ذكر عطاء الله لك تقول بفضل الله حصل كذا من نعم ربنا عليا ان ربنا اعطانا كذا بفضل الله ربنا اعطانا كذا بفضل الله ربنا يسر لنا كذا بفضل الله ربنا رزقنا كذا انك دايما تتكلم عن ربنا ما تقولش انا عملت انا سويت انا لو لولايا ما كانش حصل لا, لا لا لا تكثر من ذكر نفسك انما اكثر من ذكر جلال الله واكرام الله الرحمن انك تكثر من ذكر صفة الرحمن اللي هي الجلال والاكرام انك تكثر من ذكر آه، منن الله عليك وتكثر من ذكر آه، آه، آه، عظيم ال- عظمة الله سبحانه وتعالى ان عزة الله وقدرة الله وجلال الله وجبروته وكبريائه و- وعلوه و- وعلو قدره و- و- و- وحكمته وحكمه وهيمنته انك تكثر من من ذكر قيوميته انك تكثر من من ذكر اسماء الله سبحانه وتعالى ليه إن ده بيعظم القلب فبيخلي الانسان يبقى له مقصود واحد ايه هو انه يرجو العظيم ويرجو ما عنده ويخاف منه حاوط قلبك ادي لقلبك المدخلات اللي بها يتعلق بربنا لوحده قال ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان شاء الله ان الله كان عليما حكيما فكل خير في العبد من العبد كل خير عند العبد او في العبد كل خير في العبد فهو من فضل الله ومنته واحسانه ونعمته وهو المحمود عليه فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته بل من صحته وسلامة أعضائه انظر إلى أنفك أو أذنك هل لك في خلقها من نصيب قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون رقم اتنين انك تحاول انك انت دايما تفتكر ثواب العمل ما لجلس قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فأنت جاي تحضر المجلس ليه نفسي تبدل سيئاتي حسنات بس كده بس كده إنك هاتوا في رياض الصالحين إيه إيه إيه إيه ثواب العمل وحاول تحفز نفسك على الأعمال انك لا تطلب العوض عن العمل الا من الله بحيث ان نفسك دايما ت- ليه تنطلق الحاجة الثالثة صاحب الصالحين المخلصين ليه لان ده ادعى انك انت تشعر بضعفك وعجزك ما واحد بيبقى عايز يطلع من الاوائل يقول لك انا مش هينفع امشي مع العيال في شله كده بيبقوا قاعدين فين في اخر الفصل في ناس بتبقى في في الجامعه آه، ما بتنجحش مش لازم تصاحب دول اللي عايز يطلع الاول ما بيصاحبش دول اصلا ليه لان ده حياته كلها فين في القهوه في اتباع آه، رايه في اتباع هواه في حياه ضياع كده هو مش مشغول فاقول لك ال- دايما الاوائل بتلموا على بعض تلاقي كده في كل شله كده يقول لك ايه دول شله الاول هم تلاقيهم بياخدوا دروس مع بعض ويذاكروا مع بعض ويحطوا إيه، مذكرات مع بعض ليه؟ عايزين يطلعوا الاوائل من سلك طريقا مر على اهله لما بتصاحب الناس يا اهل الاخلاص بترى في نفسك عيوب المؤمن مرآة اخيه من الحاجات المهمه ان احنا نحقق بقى الاخلاص يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات ايه هما؟ رقم واحد انك اكثروا من يا ذا الجلال والإكرام إنك تكثر من عظمة الله من ذكر عظمة الله وذكر ثناء الله رقم اتنين إنك ت- تحاول إنك أنت تذكر ثواب الأعمال قبل عمل الأعمال رقم ثلاثة إنك أنت تصاحب الصالحين إنك تصاحب الصالحين لأن مصاحبة الصالحين فيها فيها إدراك لآفات النفس المؤمن مرآة أخيه إنك بتشوف نفسك إيه ده أنا مقصر في ده ومقصر في ده ومقصر في ده إنك تحاول تصاحب أصحاب الهمم العالية إيه، وبتطالع عيوبك واحيانا الصالحين ممكن يكونوا موجودين في الواقع وممكن يكونوا في الكتب انك تطالع قصة الانبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم انك تطالع إيه، إيه، إيه، إيه، إيه، اصحاب العبودية لله سبحانه وتعالى وتعرف الصحابة كانوا بيعملوا ايه وتعرف اهل الفضل والعلماء كانوا بيعملوا ايه ايه اخر ممكن نعمله الدعاء الدعاء انك تدعي بالاخلاص انك تدعي بالاخلاص اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما اعلمه كان عمر يقول اللهم اني اسالك إيه إيه الاخلاص في القول والعمل واثر عن غيري ان احنا ندعي بالاخلاص ندعي ان ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان احنا نحاول ان احنا نتعلق يعلق نعلق قلوبنا بالله ان ان ان ان ان احنا ربنا سبحانه وتعالى لو لم يهدينا الاخلاص هنضيع احنا نبقى فاهمين قيمة العمل ده من الحاجات ال- المهمة جدا واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها ودي هتنبني على على اثر مطالعة عظمة الله وثناء على الله ان احنا نعرف ان احنا لن نبلغ الكمال في الاعمال لان البشر الاصل فيهم الايه النقص والعجز فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل الاعمال الصالحة يستغفر ربنا يعني شرع الاستغفار بعد قيام الليل مستغفرين بالاسحار بعد الصلاة إيه إيه إيه إيه شرع الاستغفار إيه بعد الصيام شرع الاست- دايما تجد بعد الأعمال الصالحة تجد إيه يقول لك اس- إيه- إيه- صدقة الفطر صدقة الفطر اللي هي إيه زكاة الفطر دي إيه دي نوع تقديم تطهير زكاة انك بتطهر قلبك من الاخطاء اللي عملتها في الصيام زكاة الفطر يعني دايما بعد الاعمال الصالحة هتجد ايه هتجد الاستغفار النبي عليه الصلاة كان بعد اللي يقوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد الص... في قيام الليل استغفر الله بعد القيام استغفر الله في الصلاة استغفر الله بعد ما يعمل عمل صالح استغفر الله كان دائم ليه, ليه الاستغفار ان هو عارف ان هو لا إي- إي- يعني عارف لا, لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك انه دخل جوه قلبه عظمة الله فما عادش بيستكثر اعماله على على الله لا تمنن تستك... لا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اللي هو شعور الخجل من الله سبحانه وتعالى اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاته كان يقول قول في السر فقال له رجل يا رسول الله سمعتك تقول أو بعض الكلمات بعد الصلاة فما تقول فقال إنه كان من كان كان من قبلكم إنه كان في من كان قبلكم إيه، أعجب النبي بقومه فخيره الله بين أحد ثلاث إما أن يموتوا وإما أن يهلكوا بسنة عامة وإما أن يسلط الله عليهم جيشا أو عدوا من خارجهم فكنت أستعيد وأقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحول وبك أقاتل كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا هذا البلاء الذي وهذا الاختيار الذي نزل على هذا النبي نزل بسبب أنه إيه أعجب بقومه ناس أفاضل وناس بيعملوا يسوي فأراد الله أن ينسب الفضل له وحده إنك تعرف إنك مهما عملت أنت لا تستطيع أن توفي الله حقه سبحانه وتعالى استقيموا ولن تحصوا يعني مهما حاولت في الاستقامة فإنك لن تستطيع أن تستقيم استقامة كاملة فدايما تشعر بالخجل يبقى ده رقم إيه؟ خمسة رقم ستة إنك أنت تفعل أعمال في السر إنك تحاول إنك تعمل عمل إيه؟ في السر إنك تعمل عمل فين؟ في السر كده احنا حوطنا القلب رقم سبعة ان احنا نحاول يبقى عندنا نية النية احنا قلنا قبل كده النية تمييز ال- العبادات عن العبادات والنية ليه اسأل نفسك ليه والنية المقصود بالعمل ايه إيه؟ كان أبو بكر الصديق رقم 8 اتهم نفسك دائما كان أبو بكر الصديق ي- يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوادني المهالك وكان عمر يسأل حذيفة بن اليمان يقول نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وقال, وقال مالك بن دينار إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف وقال الفضيل بن عياض من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إليه وقال ابن أبي مليكة صحبت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق بيقول انا انا صاحبت 30 واحد من الصحابه كل واحد من الصحابه خايف عليه خايف على نفسه من النفاق احنا النهارده في زمن بيقول له يا ابني مين المخلصين بيقول له انا الصحابه يخافون على انفسهم من النفاق عمر بيقول ليت امي لم تلدني محمد بن وسع بيقول لو كان لذنوب ريح ما قدرتم ما قدرتم أن تدنوا مني منتني ريحي وكان عمرو بن قيس يقول أنا من أهل الجنة أو مثلي يدخل الجنة هؤلاء يزرون على أنفسهم كان دايما بيزرع كان بيتهم نفسه يعني أنا بكلمك على على الصالحين على الأتقياء على العلماء لما تشوف واحد زي عمر وهو بيقول ليت أمي لم تلدني ضع رأسي على التراب عمر بيقول ضع رأسي على التراب ليت أمي لم تلدني ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي عمر اللي كان بيسلك الشيطان فجا آخر عمر اللي كان بيرى الأشياء على عنده بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكان عمر صفاء قلب غير عادي وبكاء من خشية الله غير عادي عمر اللي غير حياته كلها كل حاجة في حياته غيرها غير أخلاقه في قرار غير معاملته في قرار غير الواقع اللي عايش فيه بقرار عمر اللي تغير في لحظة كل حاجة في حياته غيرها لله عمر اللي شاهد المشاهد مع النبي عليه السلام وضحى تضحيات وقف أمام الجميع ضحى بكل ما يملك لله عمر بيقول ليت أمي لم تلدني عمر بيتكلم عن الصديق بيقول ليلة مليان الصديق خير من عمر وآل عمر ليتني شعر في صدر الصديق وكان بينهم من التنافس ما فيه بيقول انا انا تسبب الصديق صديق مين انا كنت بنافسه واحنا في الحياة لكن هو انا انا اسوى حاجة في في في في عند الصديق تخيلوا ان هؤلاء اهل الاخلاص طبعا مسألة ان احنا يا جماعة نزاحم نزاحم الرياء رقم 8 نزاح او 9 نزاحم الرياء نزاحم الرياء يعني ايه يعني الرياء بيجي ان انا بحب ان انا اشوف نفسي مش هشوفها اتصور مش هتصور اقول مش هقول مش هقول على اعمالي الصالحه ومش هحب ان انا افتخر بيها الاعمال الصالحه ان انا احاول امسك نفسي شويه مش كل حاجة نتصور ونشوف ونعمل والناس تشوف و... ويا سيدي ما هو خير وننشره ما هو خير وننشره وانا اضيع يعني انت تنشر الخير وتضيع نفسك وتضيع قلبك طبعا الخوف من الله خوف من حبوط العمل الخوف ان العمل اللي انت عملته وجهدت فيه وبعدت فيه وتعبت فيه وعملت فيه عمل كبير عملت عمل عملت شغل جدا حلو جدا مع نفسك وتقرب الى الله وفي الاخر خلاص الشيطان يضيع لك في لحظه قال تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون ومن عائشه تسال النبي عليه السلام بتقول هذا الذي يسرق ويزني يكون خائف هذا الذي يشرب الخمر يكون خائف فقال لا يا عائشه هؤلاء اهل الصلاه والصيام والصدقه يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة مقلق يا رب أنا كان دي مخلصة ولا أنا حد عرف يا رب أنا عملت ده لله خايف قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايف الوقوف بين يدي الله قال إنما يتقبل الله المتقين الدرداء بيقول أن أستيقن أن الله تقبل لي صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصيام والقيام بيقول إيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء هو الذي أشرك بيقول انا انا ربنا سبحانه وتعالى غني عن عن اي عمل يكون في شركه انا ما بدخلش شريك انك تعمل عمل لله وحده مفيش عمله معاه حد يعني ما تقوليش اصل انا كنت مخلص بنسبة كبيرة مفيش نسبة دخلت النسبة يبقى ده اسمه ايه شركة الشركة ديت لو الف 999 وتسعة من عشرة وواحد من عشرة بس اسمها شركة لا شركة هو هذا معناه ان احنا نوسوس مش معنى الحديث الوسوسة ولا معنى الحديث ان احنا نحبط اعمالنا انما معنى الحديث ان احنا نحافظ قدر استطاعتنا على الاخلاص ان اوامر كثيره بالاخلاص ربنا امر الانبياء بالاخلاص وربنا حذر من عدم الاخلاص والنبي حذر من من دبيب النمل والشرك الخفي وحذر من الرياء وجات العقوبات على على الناس اللي حبطت حبطت اعمالها بالرياء وح- وجات الاعمال مش معنى ده ان انا افضل حياتي كلها ماشي انا مخلص انا مش مخلص لا انما ده معناه ان انا افهم ان امر الاخلاص امر مهم وامر الرياء امر خطير وان انا محتاج احصله واذاكره وطبعا حديث الثلاثة اللي تسعر بهم النار وليه وليه كلمة تسعر بهم النار كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان العمل ده مش عمل بسيط ده العمل ده اول ما يحاسب عليه العبد يعني اللي هيدخل النار اول ما يدخل هيدخل بسبب الايه مش بحاجة تانية يعني الاعمال الناس هتحاسب يوم القيامة مسلم وكافر وبعد كده المسلم هيدخل فيه الاخلاص وال- وال- والرياء والشرك الخفي ويدخل فيه ده في الاعمال اللي ايه القلبيه واعمال الجوارح اول ما انصار او أو- اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه او يقينا من قلبه لم يدخل النار او دخل الجنه ربنا مدح هؤلاء الذين يطعمون أبو بكر الصديق كان يطعم الناس ويعتق العبيد فكانوا يقولون أن أبو بكر يعتق العبيد يستكثي من العبيد فقال سبحانه وتعالى إيه إيه إيه وسيجنبها الأثقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كأنه بيقول أن من أخلص لله وأراد وجه الله لا يريد جزاء من أحد ولا شكورا من أحد عرفت ليه ابن القيم بيقول في أول المجلس بنقول إن ابن القيم بيقول إن من أراد الإخلاص فليقطع الطمع وليقطع الثناء الناس لأن ربنا قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال له أنا عملت ده عشان نخاف من ربنا فوقا- فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا طبعا آه، ثواب الإخلاص يعني عظيم غير ان ربنا بيصرف عنك السوء والفحشاء وربنا بينجيك وربنا بيرفعك الحياة بتملأ بركة إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فوهبت ما في بطنها مخلصة لله سبحانه وتعالى محررة ربنا سبحانه وتعالى قال فتقبلها ربها بقبول حسن تقبل ربنا الإخلاص إيه اللي حصل بقى جعلها آية وجعل لها وابنها آية آية للعالمين بإيه لما قالت ما في بطني محررا أنا حررت يا رب من كل قيد مش عايز أي حاجة إلا إن هو يرضى إن هو يرضيك قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب لأنها أخلصت لله ينز... ي- ي- ي- يبقى النصرة تنصر الأمة بالمخلصين النجاة من الفتن بالإخلاص إيه إيه النجاة من مصائب الدنيا حديث ثلاثة والغار بالإخلاص ال- الآية وال- والز- والرزق و- و- والقبول و- والرفعة بالإخلاص إيه- إيه الحياة الطيبة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صالحا أي خالصا صوابا سكينة القلب وطمأنينته بالإخلاص قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يقولوا أهل الإخلاص أهل الاجتماع وأهل الأهواء أهل تفرق لأنك أنت لما نكون مجتمعين بنعمل عمل مع بعض لو احنا خلينا هدفنا كلنا واحد ان احنا عايزين نرضي ربنا فين مش هيبقى عندنا مشاكل لو دخل جوه كل واحد ايه مقارب شخصية واطماع شخصية وطلعات شخصية هن... ح... العمل ده هيفسد قال تعالى من يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور قال أحد السلف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل اللي اللي لو انت تتبعت الإخلاص من أول مصحف لآخره صدقني مش هتجد آية ما فيش فيها الإخلاص لو تتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها لآخرها مش هتجد حديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة من قصص إلا وتجد فيها الإخلاص حديث الغلام غلام الأخدود اللي قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف استجاب الله دعاء وكيف أنه دعا في وقت الدعوة فيه مش مش مش ممنوعة ده ما عادش فيه دعوة أصلا لدرجة إن الراهب قاعد في مكان خايف إن هو يطلع بره المكان حتى لا يدل عليه ولما جاله غلام صغير قرر انه يعلمه الدين م- مش مطارد الدين ممسوح واهل الدين في غاية الاستضعاف ومفيش الا واحد قاعد في في صومعة يعبد ربنا لوحده وربنا بعت له غلام والغلام كان مخلص ويدعي ربنا ويقول اللهم ان كنت تعلم ان امر الله احب اليك ويدعي مخلصا لله انه يريد الحق وربنا يعلمه ويدعي ان ربنا ان ربنا يكفيه ويقول اللهم اكفني ما شئت ف... فيهتز الجبل ويسقط الجنود ويعود اخلاص طبعا حسن الخاتمة اخر حاجة ان اهل الاخلاص ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم حسن الخاتمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمان من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العمل إن, الع... إن العبد لا يعمل برهة من ظهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قال يا رسول الله وكيف يستعمله أو إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله قال وكيف عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه أنه كان بينه وبين ربه إخلاص عشان كده احنا ما بنعرفش نحكم على الناس في الدنيا إلا بظاهر الأعمال فالإخلاص من الأهمية بمكان إن احنا ممكن نعمل عمل كتير قوي وفي الآخر إيه وفي الآخر آآ آآ نغفل عن محاولة تحصيل الإخلاص نغفل عن ان احنا آآ تحقيق الإخلاص في رسالة حلوة ل- ل- لابن رجب اسمها تحقيق كلمة الإخلاص يعني حاولوا حاولوا الموضوع بتاع الإخلاص ده نقرأ فيه مرات ومرات وندرس فيه مرات كلنا يحتاج إلى ذلك إن إحنا محتاجين كل فترة نظبط البوصلة هو إحنا عايزين إيه وهدفنا إيه وإرادتنا إيه وهل أعمالنا بنعملها لله هل إحنا هدفنا إن إحنا نطلع عشان الناس تقول علينا ولا بنشتغل لربنا سبحانه وتعالى هل إحنا عايزين نتقرب إلى الله ولا عايزين الدنيا تلك الدار الأخيرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين فقسم الله الناس إلى أربعة رجل أراد العلو في الدنيا ولا يريد الفساد ورجل أراد الفساد ولا يريد العلو ورجل يريد العلو والفساد وأهل الخير لا يريدون علوا ولا فساد اللي بيريد الفساد دون العلو زي الايه زي المفسدين الاس- الحرامية وال- والبلطجية والفجرة واللي بيريد الفساد اللي بيريد العلو ولا فساد زي بعض أهل ال- الدين اللي بيريد أن يستعلي على الناس هو يريد أن يكون عاليا وهو صاحب لا يريد فسادا أو زي بعض ال- ال- الحكام اللي بيستعلي على الناس ويريد أن يريد الدنيا حقيقة هو يريد الدنيا ولكنه لا يحب أن تكون فاسدة واللي جمع بالاتنين بقى اللي هو ال ال ال ال يريد العلو والفساد اللي هو الظالم الفاجر اللي هو يحكم ويفسد ويظلم وأهل الإيمان لا يريدون علوا ولا ولا فسادا إن إرادة الدنيا بتزاحم الإخلاص إن الإنسان يريد الدنيا ده يزاحم الإخلاص ربنا سبحانه وتعالى قال أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا إلى الحياة الدنيا فأمرنا أن نريد الآخرة وأن نريد وجه الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم